بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هنتكلم معنى من المعاني القديمه القديمه قوي اللي هو اللي مفيش فيه اي جديد اه اللي أنا سمعته.
اللي انت سمعته 300 مره قبل كده وانا بصمم واقول اهو ماشي كده بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. الحمد لله على ما خلق الحمد لله على ما خلق الحمد لله على ما سمعت فرد الحمد لله على ما احصى كتاب والحمد لله على ما احصى كتاب والحمد لله على كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد إيه، ان شاء الله هنتكلم على معنى هو تقريبا اهم معنى في الدين اهم معنى في الدين واول معاني الدين واخر معاني الدين يعني انت هتبتدي من عنده وتنتهي من عنده وتتمنى انك انت تبقى في النص تحافظ عليه إيه، من اول ما امر امر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو احنا بناخده على معنى سطحي شويه لكن هو معناه اعمق مما نتخيل اللي هو اسمه الصدق اسمه ايه الصدق الصدق ده إيه، من اول ما من اول ما امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه الصدق ومن اول ما امر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاه والسلام بالصدق واحنا دايما بنحمل الصدق على صدق الحديث وفي واحد يقول لي صدق الحديث دي معروفه عايز اقول لك ان هو مش معروفه قوي ومش منتشر قوي ولو لقيت النهارده واحد صادق بتقول الحمد لله لقيت واحد صادق لان الكذب بقى منتشر بقى منتشر بصور كتير قوي منتشر ان احنا بنقول كلام ما حصلش وبنقول كلام مش حاسينه وبنخالف الاقوال للافعال وبنخالف الاقوال للافعال لما في قلوبنا وكل ده بيدخل في معنى الكذب او الصدق يعني بقينا بنحب نظهر في الصورة اللي المفروض نظهر فيها والمفروض نظهر في الصورة اللي احنا عليها بقينا بنحب ننقل الكلام اللي المفروض يتقال واحنا محتاجين نقف مع نفسنا وقفة اسمها وقفة صدق ومحتاجين نقف مع قلوبنا وقفة اسمها وقفة صدق هو القلب ده صادق هو اللسان ده صادق هو العمل ده صادق هي العزيمة دي صادقة اللي هو أنا بدأت ومش قادر ومشيت ومش بكمل يقول لي يا أخي خلي عندك عزيمة يقول لي يا عم والله كل ما أعمل عزيمة وكل ما أعزم على شيء تتكسر يقول له خلي عندك صدق في العزيمة يقول له خلي عندك نية صالحة يقول له والله أنا صادق في نيتي بس ما بكملش يقول له لا لا لا النية دي مش صادقة اصلا لو كانت صادقة كانت ايه كانت كملت الصدق يا جماعة إيه، النبي عليه الصلاة والسلام وضحه بكل المقاييس اتكلم فيه بكل المقاييس ونزلت الآيات بتتكلم فيه بكل طريق كمية آيات بتتكلم عن الصدق هو ربنا عظيم وما بيتكلمش إلا في عظيم لما ربنا يكلمك في حاجة تبقى عارف ان دي حاجة ايه محتاجة انك تقف كده وما تقولش دي انا مش محتاجها اقف لما ربنا يتكلم تقف وتسمع وتفكر وتلف الكلام وترجع تاني تفكر وتتدبر في الكلمة اللي ربنا بيقولها كلنا ب- بندعي الصدق عمرك شفت حد قال لك انا كذاب كفى بالصدق مم- مح- محمدة ان الكل يدعيه حتى الكذاب يقول لك ايه قال لك انا صادق النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الصدق يهدي الى البر يعني بيقول ان الانسان الصادق ربنا بيهديه للعمل الصالح البر ده اللي هو ايه ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي البر حسن الخلق البر الاعمال الصالحه البر بين الوالدين ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب اللي هو يقول لك البر ان احنا نصلي الناحيه دي ولا الناحيه لا ما تص- ما تمثلش مش بالصور امال البر ايه من امن بالله واليوم الاخر والملائكة في الكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ربنا قال أولئك الذين صدق هو ايه علاقة صدق في هنا هقول لك اصل الصدق ده مش معناه ان انا انا هقول كلام وخلاص انت هتقول كلام هتبقى مسؤول عنه لازم يبقى الكلام صادق عشان الكلام يبقى صادق يبقى الفعل صادق اللي هو كتب على ابن آدم حظه من الزنا لا محالة العين تزني العين هتزني ازاي بص في الحرام واليد تزني تزني ازاي تتمد على الحرام والقلب يزني يزني ازاي يهوى ويتمنى في الحرام فالنبي عليه الصلاه بيقول والفرج يصدق ذلك او يكذبه يعني ايه يصدقه او يكذبه يبقى الفعل ده يا هيخليك صادق يا هيخليك كذاب كذاب بايه بالفعل الصدق يا جماعه تعريفه موافقه الحق للكلام يعني لو واحد قال كلام عكس الحق ده اسمه ايه كذاب لا كده التعريف ناقص كده التعريف ناقص ممكن القلب مثلا العقل مثلا موافقة القلب للكلام للفعل للحق لو اختلف هنا بقى اسمه نفاق لو اختلف هنا بقى اسمه كذب والاثنين دول صدق يعني النصارى كذابين كذابين ليس احد اكذب منهم ربنا بيقول كذبني عبدي قال كيف يكذبك وانت رب العالمين قال بأن دعا لي ولد هو قلبه موافق كلامه بس مخالف للف... للحقيقة يبقى عشان يبقى صدق لازم يكون ايه موافق للحقيقة ممكن يكون موافق للحقيقة والكلام موافق للحقيقة لكنه ايه لكنه مش موافق في قلبه ده اسمه ايه منافق ليه لأنه بيقول كلام لكن جواه مخالفه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم والله يشهد أن المنافقين لكاذبون الله يعلم أنهم كذابين لكن هم إيه أنت رسول الله اتبعوا رسول الله كان عبد الله بن أبي بن سهيل بيقف في ال- في ال- في- في الميدان يوم الجمعة ويقول لهم اتبعوا محمد فإنه رسول الله يا واد يا مؤمن لكن وقت المواقف كذاب وقت ما الدين محتاج مش فاضي عندي شغل عندي رأي لازم أنفذه عندي حياة لازم ألتفت إليها هو بقى منافق بإيه بقى منافق بإيه ان فعله كذب قوله عشان كده يا جماعة كلمة الصدق ديت مخيفة مخيفة ليه لان احنا محتاجين نحققها لان الكذب النبي عليه الصلاة والسلام بيقولوا ان الكذب يهدي الى الفجور لان الانسان اللي مش عارف يقف مع صدقه هيبقى فاجر البر بيوديك الجنة والفجور هيوديك النار فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول بعد فترة من ممارسات الحياة هيصبح الناس طائفتين الرجل يصدق ويتحرى الصدق والرجل يكذب ويتحرى الكذب يصدق ويتحرى الصدق كتب عند الله صديق يكذب ويتحرى الكذب كتب عند الله كذاب فالنبي نقلك نقلة تانية خالص نقلك ان ممارساتك اللي انت بتمارسها كل يوم وطريقة حياتك وطريقة تلقيك للمعلومة وطريقة كلامك وافعالك دي كلها بتنتقل من هنا لحد ما تطلع فوق يبقى ليك اسم فوق هيبقى اسمك ايه فلان صادق وفلان كذاب صادق في عزيمته صادق في همته صادق صادق في نيته صادق في قوله صادق في فعله فلان ما عندوش عزيمة ما عندوش نية عارفين يا جماعة لما ربنا قال أولئك هم الصادقون قالت الأعراب آمنا الإيمان في اللغة يعني التصديق والإيمان في الشرع قول وعمل واعتقاد مش هتبقى مؤمن في الشرع إلا لما تعمل وتقول وتعتقد بقلبك الإيمان في اللغة يعني إيه مصدق نحن خلقناكم فلولا تصدقون أي فهل لا تصدقون الأعراب قالوا إحنا مؤمنين قالت الأعراب آمنا ربنا قال لا لا لا أنتوا مش مؤمنين أنتوا مسلمين قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا طب المؤمنين يبقى مؤمنين ازاي احنا عايزين نبقى مؤمنين عايزين نبقى من اهل الايمان فقال انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله وبعدين وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم قال لك ان عشان تبقى مؤمن انت محتاج تحقق معنى تاني خالص الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى قال ايه اولئك هم الصادقون يبقى مين الصادقين الناس اللي ضحت قال لك ان الموضوع ان انا بتكلم عادي نتكلم كله بيتكلم يا جماعه هو الكلام سهل الكلام صعب عادي نتكلم خليني انت تتكلم وانا الناس كلها بتتكلم خلينا نتكلم عادي لكن هل احنا صادقين في كلامنا هل لساننا بيقول انت كنت فين يا يوسف انا على اول الشارع يوسف اصلا لسه في بيتهم اللي هو اللي هو ايه احنا بناس يس- يسهل علينا ان احنا نقول غير الحقائق ليه عشان نقول غير الحقائق عشان ايه عشان ن- نرضي الناس طب هنرضي الناس ونكذب عن عن نفسنا هنرضي الناس لحد ما نعيش في اوهام هنرضي الناس لحد ما نكذب ونصدق نفسنا عارف انظر كيف كذبوا على انفسهم انك انت تفاجئ ان واحد بيكذب على نفسه طب بيكذب على الناس هو من كتر الكذب بقى عاش الكذب بقى مش عارف يبقى صادق بقى مش عارف يقف مع حقيقة نفسي يا جماعة انا عندي مشكلة انا اللي ع- انا عندي انا فاهم ان انا عندي مشكلة محتاج اغيرها هو ما عادش هو صدق كذب بقى بيعيش اوهام لذلك مهم جدا يا جماعة مسألة ان احنا إيه، نبقى عايشين الصدق يقول لك من صدق الله يوسف نصب يقول من صدق الله صنع الله له ولو رفع الصدق من اهل الارض اللي هو بيقول له اللي صادق بيوصل اللي عايز ربنا هيوصل لذلك انت هتفاجئ ان في اختبارات في حياتك ما بتجيش بلقات الا عشان حاجه بس انت صادق ولا كذاب اللي هو انت صادق ولا كذاب اللي هو فلا يعلمن الله الذين صدقوا عارفين يعني ايه فلا يعلمن الله الذين صدقوا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون وقد فتن الذين من قبلهم فيعلمن الله الذين صدقوا ربنا بيقول لك ان في امتحان هيجي لك عشان يختبر صدقك قبل ما الامتحان يجي لك ربنا بيقول لك في امتحان جاي لك وانا بلغتك اهو عشان ما تجيش تقول لي الامتحان ده تفاجئ انه امتحان صعب اللي هو انت جاي تحضر الدرس لله لقيت الدرس اتلغى انت جاي لمين لله هيعمل ايه نمشي بقى هي مش كانت لله انت صادق يا ابني اه طب ما تقعد بقى في الجامع ما دام الساعه دي لله من المغرب للعشاء اقعد احضر الدرس اقعد اقرا قران اقعد صلي شيء لله فتيجي امتحانات طول ما انت ماشي امتحانات صدق فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يبقى مش فيه مش كاذب واحد ده فيه ايه في كاذبين يعني مش كذاب واحد ده في عدد فمحتاجين ان احنا نقف مع معاني الصدق محتاجين نفكر ازاي نبقى عزيمتنا صادقة محتاجين نفكر احنا فعلا عايزين ربنا صادق انت فعلا تريد الجنة انت فعلا تريد وجه الله عارفين كعب بن مالك لما تخلف عن غزوة عارفين ال... ان ان كان ممكن ينجو زي ما نجا المنافقين في كلمتين اللي هو انت ما جيتش ليه أو كان عندنا ظروف والبيت وما قدرتش كل اللي قال كده نجا نجا في الدنيا والنبي عليه الصلاه والسلام قال له ربنا يغفر لك يا اخي غفر الله لنا ولك وعد جه كعب بن مالك قال له انت عملت قال له صراحه والله انا بعرف اكسب وقد اتيت جدلا واعرف اجادل لكني اجمعت صدقا لكن هقول لك الصدق الصدق ان انا كان كل ظروف متاحه ان اخرج للجهاد لكن انا ما خرجتش فالنبي عليه الصلاه قال له ايه قال له اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك قال له انت صادق فقم حتى يقضي الله فيك وقعد خمسين يوم هجروا النبي عليه الصلاه والصحابه ما بيتكلموش دفع ثمن صدقه ثمن صدقه ان ربنا سبحانه وتعالى تاب عليه في سورة تتلى الى يوم القيامة واحد راح النبي عليه السلام والنبي عليه السلام بيقسم بيقسم الغنائم فقام عاطي لهم ايه عاطي له من غنائم قال له خد ده ليك فقال له ما على هذا تبعته قال له ما اتفقتش على كده قال له ما اتفقت على ايه قال له أنا بايعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأموت في سبيل الله فأدخل الجنة قال له مش عايز دنيا أنا ما اتفقتش على دنيا أنا اتفقت على الآخر فالنبي أصلا قال إيه قال يصدق الله يصدق قال له خليك صادق لو صادق هتوصل لما تلاقي أخ تايه الصادق بيوصل اللي عايز ربنا هيوصل اللي عايز الجنة هيوصل عشان كده يوسف كان بيقول يوسف الأزواج بيقول ايه من صدق صنع الله له ولو رفع الصدق من أهل الأرض بعدها بيومين النبي صلى الله عليه وسلم بي- بي- بي- بيقاتل وبعدين بيبص في المجتمع من حوله ويوجد ايه لقى جثه لقى الراجل داخل من هنا سهم طالع من الناحية التانية فقال أهو هو فقال هو هو قال أهو هو هو ده اللي كان من يومين بيقول أنا بايعتك على كذا كذا فقال هو هو. قال صدق الله فصدقه الله قال لهم ده كان صادق فربنا سبحانه وتعالى جعل له سبب ينال به ما يريد اللي هو الواقع كله مش مهيأ لحاجة معينة بس انت كنت صادق ربنا هيبع- هيغير لك الاسباب كلها عشان توصل بالطريقة اللي ربنا سبحانه وتعالى يرى فيها صدقك فاهمين من صدق الله صنع الله له إيه، ربنا سبحانه وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون يبقى في آيتين ذكرت الإيه أهل الصدق الآية الأولانية بتاعة الأعراف ربنا قال لهم إيه مين المؤمنين الذين آمنوا بأمواله الذين إيه؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيله أولئك هم الصادقون اللي ضحوا بأموالهم وأنفسهم اللي بذلوا اللي هو احنا مؤمنين مؤمنين بالكلام لا لا حضرتك حضرتك انتوا مسلمين احنا مؤمنين قال له لا لا لا انتوا مسلمين امال المؤمنين مين لم يرتابوا عنده يقين عنده يقين في كلام الله يعني مش داخل كلام ربنا ولسه شاكك مش بيبحث في سنة النبي عليه الصلاة ويقول لك الحديث ده انا قرأته قبل كده هيفيدنا في ايه الحديث ده وانت بتجرب انت فاهم ال- الحياة غلط الايات والاحاديث مش التجربة يقين اللي هو ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه لو تتعامل مع ربنا وانت عندك يقين ان ده الصح انك تتعامل مع سنه الله اصلا وانت عندك يقين هو ده الطريق الوحيد الموصل الى الله يقولوا الصدق محتاج اخلاص ولا الاخلاص محتاج صدق
الصوت مسألة خاص
هما الاثنين محتاجين بعض
بتحب على
إيه، حاضر خلينا الاول نتكلم في معناه يبقى معنى صدق يا جماعه ان الفعل يصدق القول وان القول يصدق ما في القلب وان كلهم يصدق الحقيقه لو الفعل خالف القول ده اسمه كذب واحنا دايما عندنا ده وده المعنى الرئيسي اللي انا بتكلم فيه الايتين اللي ربنا قال اولئك هم الصادقون انه مش بالكلام ان احيانا بتجد كلام كتير قوي وعلى مستوى الفعل مفيش اي فعل خالص هو كلام وهنعمل وهنسوي يا ابني احضر الدرس مش عارف يحضر درس مش عارف يواظب على عمل صالح مره في الاسبوع في حياته بس كلام كلام في ال... في الكلام في الكلام في الكلام يا جماعه الأقوال تصدقها الأعمال عود نفسك كده إن الإيمان قول وعمل واعتقاد اوعى تخلي دينك كلام واوعى تتعود إنك كل حاجة كلام وفي ناس بقى مخليها الدين مشاعر اللي هو لا كلام ولا أفعال اللي هو أحاسيس كده مش حاسس مش حاسس لا يا حبيبي الدين مش مصحة نفسية ولو انت متخيله مصحة نفسية انا بقول لك اهو الدين مش مصحة نفسية عشان اصل انا حاسس انت ممكن تعمل عمل وهو كره لكم اللي هو اسباغ الوضوء على المكاره اللي هو كتب عليكم القتال وهو كره الدين اتباع اوامر الدين استسلام لاوامر الله اللي هو النصارى نحن أبناء الله وأحباؤه أحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق احنا يقول لك احنا حبايب ربنا مش هيعذبنا بتاع ايه يا اخي مشاعر انا حاسس بده حاسس لا لا لا خالص انتوا فاهمين الدين مش كده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه بيقول للفقراء المهاجرين يعني الناس اللي هتاخد من الفيء اللي هو فما وجدتم عليه من خير وما فاء الله على رسول من اهل القرى ده هيروح لمين فربنا قال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الناس اللي هجرت وضحت وبذلت دول صادقين يبتغون فضلا من الله ورضوانه دول بس لا واللي نصروا قال وينصرون الله ورسوله يبقى أهل الهجرة وأهل النصرة الناس اللي ضحت بكل حاجة عشان ربنا والناس اللي نصرت ربنا قال أولئك هم الإيه؟ صادقون وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيلفت لنا بيلفت نظرنا المعنى ان انتم متخيلين ان الدين او الصدق كلام فربنا بيقول لك الصدق مش كلام بس يبقى الصدق كلام وايه واعمال واللي هيدل على صدقك اعمالك والصدق جوه قلبك الصادق هيوصل يبقى اول معنى نتكلم في الصدق ان الصادق يصنع الله له التانية ان الصدق مش ايه مش كلام ولا مشاعر بس التالتة المعاملة مع الله محتاجة صدق اوعى تكون كذاب مع الله ما توعدش عشان لما المفروض انك لما توعد توفي وما تحاولش تظهر بصورة اللي هو ايه احنا قدام الناس الناس هتقول علينا ايه يا عم يقولوا اللي يقولوه يا عم مش مهم يقولوا ايه المهم انا هروح فين المهم انا هدخل جنة ولا نار المهم انا لما اقف قدامه انا حقيقة عارف ان انا صادق ولا كذاب انا هتصنع للناس واقف قدام ربنا اقول له ايه انت عارف نفسك ما تكذبش على نفسك وما تصدقش الناس الناس هتغالي فيك يمينا او شمالا اقول لك انت اعلم اهل الارض او اقول لك انت ابأس واحد انا ما فيش ولا كلمة حلوة انت قلتها في حياتك اصلا دول الاتنين توقعهم اصلا يعني لما تلاقي واحد بيقول لك انت الدرس ده احسن درس سمعته في حياتي ده توقعه اصلا ولا كانه بيتكلم اصلا اقول لك الدرس ده انا مفيش ولا كلمه فيه استفدتها ده وقعه اصلا ليه ده الاثنين عندهم غلو الاثنين عندهم غلو الاثنين الاثنين بيروا الدنيا بمنظار واحد الطبيعي اهل العقل يعني بيبقى عندهم دايما نسب انا مش بكلم اهل الديانه انا بقول اهل العقل ان العاقل بس اللي عنده عقل دايما بيفكر كده يقول لك والله في كذا وكذا في استفادات وفي عيوب ده طبيعي في اي حاجه مش في اي درس في اي في اي شوف عماره هيقول لك في كذا وكذا كل ما العقل بيزداد كل ما بيبقى اكثر انصافا إيه مفيش حد يا جماعه اتكلم من العلماء عبر العصور في معامله الله او في الاخلاق او في ك- الايات او الاحاديث ما اتكلمش في الصدق يبقى ده معنى مهم البخاري لما بوب باب او الامام مسلم لما افتتح ال- ال- صحيح مسلم وبيقول لك اول حديث ايه من كذب علي متعمدا فليتهوى مقعده من النار اول حديث بيتكلم عن ايه اوعى تكذب على النبي عليه الصلاه والسلام. اصعب الكذب الكذب على الله كل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وبطن والاثم والبغي وغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وان تقولوا على الله ما لا تعلمون عشان كده احنا امرنا ان احنا نبطل ظنون ربنا بيقول ولا تقف ما ليس لك به علم يعني ايه تقفو تقف الاثار يعني ايه تتبعها يقول لك ما تحكمش بالظنون ما تعيش في الاوهام ما تعيش في الظنون ما تعيش في الخيالات عيش واقع عيش حقائق اللي هو الراجل ده قاعد معايا فلان بيقول لي اصل هو راجل منافق فلان بيقول الكلام ده على اساس ايه انت مش هيبدا عندك حقائق ووقائع تعامل بالوقائع بالحقائق ما تعيش في ظنون الظنون بتو... بتخالف الحقائق واحنا قلنا مخالفة الحقائق نوع ايه نوع كذب اخبر ان الصادقين في الدعوة والايمان هم الذين لم يتعقب ايمانهم ريبة وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين إيه العهد المأخوذ على الأولين والآخرين العهد المأخوذ على الأولين والآخرين بتصديق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة يا جماعة اسمها رسالة الصدق ربنا قال والذي, والذي جاء بالصدق وصدق به يعني النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر يبقى, يبقى الميثاق اللي أخذ على الأولين والآخرين من أهل الإيمان التصديق بالصدق والمعاملة بالصدق وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما معكم بإيه؟ بالأقوال و والأفعال لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقرنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث فيكم محمد لتنصرنه يبقى كل الأنبياء أخذ عليهم ميثاق الإيه؟ ميثاق نصرة الصدق صدقوا صدقوا إن إحنا مطالبين إن إحنا نصدق بأفعالنا أقوالنا إحنا عايزين دين إيه الدليل؟ إيه الدليل إنك أنت عايز دين؟ قول لي كده إيه الدليل؟ الدليل افعال بص في افعالك بص في اقوالك بص في بذلك بص في نيتك بص في عزيمتك هتجد كل ما بتمشي في الطريق هتجد طريق الصدق يا جماعه بيقل وبيضيق يعني الناس بتقع كل ما يجي اختبار صدق تلاقي ايه ناس بتقع لحد ما نيجي نوصل يوم القيامة تجد ينجو فقط أهل الصدق اللي اسمهم عند الله إيه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يكتبه من الصديقين يقول لك الصادق وآخر حاجة أقولها لكم الصادق صادق في إرادته يعني ايه صادق في ارادته يا مجدي يعني اجمع ارادته على شيء واحد ايه هو رضا الله يبقى كل اللي في نفسه بقى اسمه ايه هو عايز رضا ربنا قعدت هنا ليه اريد ان ارضي الله مشيت من هنا ليه اريد ان ارضي الله اجتمعت مع فلان ليه عايز رضا الله بعت الفلوس دي ليه او بعت ده ليه عايز رضا الله الموقف ده سكت فيه ليه اريد رضا الله طيب كل ما الانسان يطلب شيء من الدنيا ويريدها اراده صادقه يبدا ارادته تبدا يحصل فيها نوع من انواع الايه المزاحمه او الشراكة يعني بقى يريد الله بس يريد حاجة ايه جنبها الحاجة ديت اللي هو ارادها مع رضا الله يحصل فيها نوع من انواع الايه خد الجزء من قلبه فعملت حاجة اسمها ايه استعباد لقلبه يعني ايه استعبادته يعني بقى بتوجهه على قدر ما هو توجه ليها على قدر ما بيستغني عن جزء من إرادة الله فلما بيستغني عن جزء من إرادة وجه الله بيحصل عنده حاجة اسمها إيه؟ استكبار على بعض أوامر الشرع لما يحصل عنده استكبار يدخل جوه قلبه إيه؟ كبر على جزء معين يفضل يزيد يزيد يزيد على قدر ما هو إرادته بتشرك عشان كده يقولوا كل مشرك متكبر يعني ايه كل مشرك متكبر يعني كل ما حته دخلت جوه قلبه اشرك فيها اراده الله اراده اراده ارادته اصبحت ممزعه بين إرادة الله وغيره هذا الجزء الذي أراد به غير الله استعبد قلبي في هذا الإيه؟ الجزء فاستغنى عن طاعة الله في شيء لأن في حتة بقت بتشبع من إيه؟ من شيء آخر فحصل حصل عنده نوع من أنواع الإيه؟ الاستكبار على الطاعة ديت لأن هو استغنى بيها عن إيه؟ بشيء آخر يفضل ال- ال- الاستكبار ده يزيد يزيد لحد ما يتكبر عن طاعة الله فيقول لك كل مشرك في قلبه ايه كبر وكل متكبر مشرك لأن لما يكون قلبه فيه كبر عن حتة معينة هو بيستغني بها أو بيستغني عن طاعة الله في هذا الإيه في هذا الشيء فلا بد له من حاجة تشبعها هيجيبها فين بقى فيبحث عن شيء يشبع هذه الايه الاراده عشان كده ربنا بيقول ايه قرن بين التوحيد والاراده ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون واحد عبد عند عشرين واحد رجل فيه شركاء متشاكسون واحد قلبه متقطع 500 حته حته مع هبقى شكلي ايه قدام الناس على الفيسبوك وحته هيبقى آه، آه، وظيفتي فين آه، آه، هنال آه، مكان مكان ايه وحته الزوجه وحته العيال وحته اللي بحبه وحته المجتمع فين يا ابني ربنا في حته هنا ايه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل يعني واحد عبد عند واحد بس كل ده يملكه لما تكون شغال عند 100 واحد ده بيطلب حاجه وده بيطلب حاجه وده بيطلب حاجه وده بيطلب حاجه تعرف ترضيهم كلهم مش راضيين ودايما حاسس انك عندك مشكله وواحد شغال عند واحد بس بيقول له اعمل حاجه يقول له حاضر هل يستويان مثلا الحمد لله تقول الحمد لله بقى الحمد لله على ايه فهمت الحمد لله على ايه
كله في وظيفة الحمد لله انك انت عبد عند واحد بس اليونان كانوا زمان بيقول لك ده في اله للحب واله للمطر واله للنار واله للرياح فتخيل احنا عايزين مطر يلا نعبد اله المطر وبعد كده بتاع الرياح طلبت معاه ان هو يعمل مش عارف ايه فقال لك خلاص نعبد وبعد كده اله الحب طلب طب عايزين ناكل ناس مجانين متشاكسون جابته بروسيوس عشان كده ربنا بيقول جابته بروسيوس لما زعل منه عشان آه.
اللحمة فيها عظم كتير اه انت تعبد بقى ده وتعبد عشان كده ربنا بيقول ايه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا استغرب قوي يعني ايه فرقوا دينهم وكانوا شيعا وايه علاقه ده بالشرك فرقوا دينهم يعني فرقوا ارادتهم فرقوا محل الحساب والجزاء الدين يعني الحساب انه قلبه اتقطع انه عامل حساب لده وده وده وده وعامل خاطر لده وده وده وده امال نعمل ايه اتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين ان سيدنا ابراهيم كان امه امه في ايه امه يعني ايه يا جماعه امه يعني يؤتم به يعني في قدوه يقتدى به وفي أمة يعني ده إمام ربنا سبحانه وتعالى جعل سيدنا إبراهيم إيه؟ جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا إمام في الدين إمام في إيه بقى؟ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إنه إمام في الطاعة قانتا يعني مطيعا أقصى درجات الطاعة قلبه في حتة عدل صادق صادق في إرادته يبقى مسألة صدق الإرادة إنك تتوجه مخلصا لله وحده وإنك تبقى عارف إنك هتختبر في ده الصدق يا جماعة من أكتر الأشياء اللي بتمتحن يمتحن فيها العبد بدأت حفظ القرآن وبعد كده جالك امتحان الصدق بدأت تحضر درس بعد كده جالك امتحان الصدق بدأت تقوم الليل بعد كده جالك امتحان الصدق بدأت تدعو إلى الله بعد كده جالك امتحان الصدق بدأت تبيج أبوك وأمك وبعد كده جالك امتحان الصدق ها انت كنت بتبيجه وبيدوك فلوس فجأة قام منع منع عنك كل حاجة انا بيجي الوالدين بيجي الوالدين ده كنت بتقوله عشان كان بيديك فلوس دلوقتي ما عادش بيديك اي حاجة ها ما عنديش الا حميني هتبيج هتبيج ولا ايه انا كنت باجي الدين عشان خاطر انا بقول لك كعب بن مالك راجل صادق انت متخيل انك انت تروح ل... ل... ل... ل... للنبي عليه السلام وفجأة النبي عليه السلام يقول للصحابة ما حدش يكلمه خمسين يوم ولا واحد يكلمه ايه الصدق ده اللي هو تخش المسجد ما حدش بيكلمك في المسجد السلام عليكم ما حدش بيرد وهو قاعد واحد من رئيس الكفار بعت له قال له بقول لك ايه ما تيجي مع عندنا نشغلك وزير عندنا افكر كده كل بتوع الدين مش عايزيني وبيعاملوني وحش والكفار عايزيني وهيطلعوني وزير اروح كان صادق قال اجمعت صدقا قال عزمت أن أصدق ما حييت لأن الصدق ربنا بينجيك بيه اللي هو أنت متخيل إن أبو بصير راح للنبي عليه السلام والنبي عليه السلام قال له لسهيل هو أبو جندل في حديبية اتنين مسلمين وجايين للنبي جايين وهم بي... النبي عليه السلام بيعمل معاهدة مع كفار وجايين بيتعذبوا بيتضربوا والنبي عليه السلام بيعمل معاهدة مع أبوه فقال له يا رسول الله خدني معاك ما تسيبنيش ليهم بيعذبوني ويبهدلوني فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له اجزه لي قال له لا والله لا اجيزه لك احنا اوجبنا المعاهده قال له احنا لسه ما اوجبناش احنا لسه في القعده اهوت ولسه بنتفق سيب لي ده ما تعذبوش تاني قال له ده بقى بالذات مش هسيبه هم والصحابة واقفين كده والله إن كان أحدنا ليقتل أباه عمر مش عارف يقول إن هو سامع قاعد احنا في معاهدة ناس كبيرة قاعدة فقال له قوم اقتله احنا قاعدين ساكتين اهو، احنا ما حدش هي... ما حدش هيقول لك حاجة يعني انا مش عارف اتكلم عشان انا اصلا قاعد بس عادي انت راجل بتتعذب ومش هيحصل حاجة والتاني مش عارف يقول له يا رسول الله لا تتركني لهم والنبي عليه الصلاه والسلام يقول له يا سهيل اجزه لي قال والله لا اجيزه قال له ده بقى بالذات انا اخش يا ابني جوه خش جواه والنبي سابه لهم انت متخيل ان انت تروح و- و- والنبي عليه الصلاه والسلام يتركك ل- انا عايز اقول لك النبي عليه الصلاه والسلام اقام حروب بس في الموقف ده انا مش عارف اعمل حاجه لو ما كانش صادق كان كفر كان ارتد يا عم كفار يا عم بيعذبوني والنبي اصلا مش عايزني هو اللي اداهم لي هو اللي راح سلمني ليهم كان ممكن لو نفسه طبيعته يقول ده لكنهم كانوا صادقين انا عايز ربنا انتوا عارفين ابو بصير ده عمل ايه النبي اصلا قال عسى الله ان يجعل لك فرجا ومخرجا قال له والله ما اقدرش اعمل لك حاجه تقدرش تعمل لي حاجه قال له آه، ما اقدرش اعمل حاجه انت اسلمت لله ربنا يعينك من صدق صنع الله له فضل عدى الحديبيه وعصر المعاهده و- وهرب منهم وقام عامل عصابه وقام قاعد على الساحل اي ط- حد طالع من قريش ياخد يقلبه وياخد ايه ياخد فلوسه و- قال لهم مش انتوا بقى بتعذبونا بنشوف انا ولا انتوا. وبعد عن هو اصلا خالص هو اصلا في المدينه هو رسول ومؤمن بيه وكل حاجه بس خلاص انا دلوقتي بره المعاهده اصلا انا ثابت ان انا بره المعاهده عند الطرفين انا بره المعاهده انا مش تابع له سياسيا انا تابع له ايه ديني دينيا آه رسول صلى الله عليه وسلم لكن انا ايه انا بقى المعاهده اصلا لحد ما قريش اشتكت لمعصم قالت له الحق ابو بصير وابو جندل ع- خدهم عندك عسى الله ان يجعل له فرجا ومخرجا صادق الصادق اللي انا بكلمك فيه صدق ده ده كان من شويه كان ايه كان بيتسلم لكنه يعلم ان لم يكن امام النبي صلى الله عليه وسلم طريق يا جماعه خلينا نبقى صادقين في ارادتنا مش واحد يقول لك انا دخلت الجامع لقيت الجزمه اتسرقت والله ما عدت مصلي انت كنت بتصلي إيه؟ انا دخلت والشيخ قال لي كذا ما عدتش والله ايه اللي انت قال لك كذا ولا ما قالكش كذا اصل انا ما حسيتش ان هم ظروف قوي هم مين اللي مش ظروف قوي الملتزمين هو انت كنت ملتزم عشان حد ظريف
بيقولوا جديد اه مش بقوله جديد لو بقول لك ايه بقول لك انا نفسي يقول لك انا نفسي انك تقول كذا والله حضرتك انا مش بحقق امنياتك يعني يعني حضرتك انا انا مش قاعد هنا عشان احقق امنياتك يطلبوا المسامحه اه وقول لي كذا مش هقوله لك خلينا يا جماعه عندنا صدق خلي ارادتنا تبقى اراده صادقه في مراد الله خلينا نقف مع نفسنا وقفه احنا فعلا عايزين ربنا وخلينا نفتش في المساله دي والمعنى ده خلينا نفتش جوه قلوبنا وننظف ونشيل ونقف تاني احنا خلينا خلينا ندور المساله في دماغنا احيانا لما بتيجي تقرا الايات في القران خلينا نفكر هو يا جماعه انا انا هنا فين يعني انا انا صادق فعلا انا عايز ربنا طب افرض هما ما ما- ما- افرض ده ما ح- المجتمع الحقيقي ما ساعدنيش انا هستمر سامضي انا هبذل وهدعي وهدور وهروح وهاجي وه- وه- وهضحي عشان اوصل لربنا ولا انا مع الريجه الجو الظريف والقعده الحلوه والتكييف الجميل والكلمات اللي, اللي فيها نوع اريحيه وبنضحك شويه وبناخد وبنعمل فيديو ونتشهر فيه شويه ون... ونقول كلمتين حلوين وناكل اكله حلوه ان احنا يا جماعه احنا فعلا عايزين ربنا الحمد لله ما جابش سيره الشغل ماذا لو ماذا لو تغير كل شيء وده انت هتشوفه ربنا يا رب يرزقنا واياكم الصدق يعني كان عمر بي- بيدعي كده ان هو يقول اللهم اجعل عملي اه، كله خالصا ان كان بيدعي دايما انه ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الصدق في القول والعمل صحيح عمر يدعي بالصدق في القول والعمل عمر هو الموضوع محتاج دعاء يعني ده موضوع قديم عمر المحدث يدعي بالصدق ويدعي ان هو يبقى قلبه فيه اخلاص اه اصل ده هيترتب عليه حياه و- و- جنه ونار كان مين الصحابه اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اطلعوا على اسلام المنافقين حذيفه قال له استحلفك بالله قول لي انا منافق قول لي انا منافق ولا لا. عنده قلب عنده قلب خايف خايف انه يطلع من المنافقين ازيك يا جماعه انا بقول لكم اهوت خلينا نركز على الصدق وكل شويه نفتش فيه ونتذاكر فيه ونذكر بعض بيه ونذكر بعض بمعانيه ولو حد عنده معنى يضيفه ويقوله لو في حد من من من من من الصالحين اتكلم في الموضوع ينقله ون- ونفكر في الايات اللي اللي تناولت الموضوع كان من علامات اللي ال- النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كان- بما كان يأمركم قال له محمد بيأمرنا بالصدق كان من علامات النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق يعني كان مكة عارفينه هاتوا الصادق كلمة هاتوا الصادق دي معناها ان انت في مجتمع كلمة الصادق فيه ظاهر لان بيكسر الكذب والافتراء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبايع الصحابه على الصدق يقول له تعالى اسلم يقول له يعني ايه يا عم اسلم قال له يعني تبقى صادق كان بيختصر بي- الدين في وقت من الاوقات كان معناه الصدق كان المهاجرات بيمتحنوا على الصدق ولا ياتينا ببهتان يفترينه ان الناس كانت من اهم المعاني اللي بتميز المسلمين عن غيرهم ايه انه صادق في مواعيده صادق في كلامه صادق في افعاله صادق في ارادته صادق خلينا نتذاكر الصدق خلينا نفكر في الصدق خلينا نت... ن... ن... ن... نفكر ونفتش هل افعالنا بتوافق كلامنا وهل أك... كلامنا بيوافق اعتقادنا وما بداخلنا وهل ده كله بيوافق الحقيقه خلينا نطلع انا اسف بره جلابيه المظاهر الى جل- جلابيه الحقائق خلينا بدل ما نحب نظهر في الصوره الصادق بتلاقيه اسئلته واضحه هو عايز يوصل فبتلاقيه بيسأل أسئلة إيه، عملية و- وبتاع المظاهر والبهرجة بتلاقي أسئلته إيه تحس إن أنت هتتصور اللي عايز ربنا بيبقى له تصرفات مختلفة عن غيره جزاكم الله خير